الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم ما بعد فقد وقفنا عند الحديث الرابع من ال... من باب البيوع المنهي عنها من كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة والحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال المصنف عنه أي عن ابن عمر والضمير عاد إلى الحديث السابق وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري والحديث عند البخاري وعند مسلم أولا من الناحية الحديثية للأهمية لما رأيت أن هذا السياق أي نهى البائع والمشتري بهذا السياق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الصحيحين لا في البخاري ولا في مسلم ثم لما رأيت للصبر أهمية قوله وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أخرج البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف ومسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار وفي السياق عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ده السياق طبعا المشتري هو هو المبتاع لكن أنا السياق بمنطوقه نهى البائع والمبتاع ده السياق الصحيح تمام أما سياق المصنف نأتي ننظر من خلال هذا الاستطراد من أين هو وابن ماجه والنسائي من طريق الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري ركزوا بقى من هذا الكلام السياق هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه يبقى الصحابي بينقل أن النبي نهى هذا السياق فيه النبي قال تمام لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها تمام نهى البائع والمشتري وطبعا نهى الضمير عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى البائع والمشتري وأبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن النبي عن مالك عن نافع به وسياقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري ومسلم والسياق المذكور له وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تجهو طبعا الثمار حكم حكم النخل تمام يعني ما هذا نص خاص يدخل في العموم والعموم يدخل فيه مفصول بهذه الصورة لأن العلة إيه العلة واحدة نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى تبيض ويأمن العاهد نهى البائع والمشتري نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى تبيض حتى تبيض العلة قال ويأمن الناهي ويأمن العاهد بعلة الايه الحكم نهى البائع والمشتري ركزوا بقى في النصوص دي ومسلم من طريق يحيى بن سعيد عن نافع به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمرة ها طبعا لا تبتاعوا ايه هنا احسنت يبقى فوق اللفظ لا تبيعوا وهنا ايه يبقى نهى البائع والايه والمشتري حلو كده طيب لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ويذهب عنها الآفة دي ايه العلة تمام يبقى السياق اعلى عند مسلم وغيره يأمن حتى يأمن العاهة وهذا السياق حتى يذهب عنها الآفة ومسلم من طريق اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه والبخاري من طريق عقيل ومسلم والنسائي من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري أخبرني سياق عن سالم عن أبيه سالم بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر والبخاري ومسلم من طريق شعبة ومسلم من طريق سفيان كلاهما عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر قال وذكر مثل السياق ابن جعفر السابق وزاد شعبة اللي هو السابق في صفحة 66 أسفل الصفحة ها؟ وزاد شعبة وقيل لابن عمر ما صلاحه العلة هي بقى ما صلاحه قال حتى تذهب عاهته تمام وطبعا العاهة مش هتذهب إلا لما يحمر أو يصفر أو يصقع لطبيعة الأكل خلاص يبقى أنا كده ضمنت مفيش آفة تخرب عليه صفو هذا البدو أو هذا الصلاح تمام والنسائي من طريق طاووس قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه انتبه من الالفاظ انتبه اليها جدا عشان نحتاجها في ان نرجع عند الحنفيه ده كله النهي على الاصل السابق ذكره لان الاصل في النهي ايه التحريم قالوا لا ده نهي هنا مش التحريم ده نهي تنزيهي تمام وعند مسلم من طريق ابي خيثمه ومن طريق زهير كلاهما عن ابي الزبير عن جابر قال نهى او نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر حتى تصيب ها هنا مقرونة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحظ هنا جابر هنا هذا الحديث بهذا بهذه العنعنة عند مسلم وضعه فين في الآخر كما ترى تمام عن نسبت عند البخاري من طريق آخر كما يأتي وهنا مسلم وضع مع أبي خيثمة زهير بن حرب والبخاري من طريق ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير دي ايه مقرونة ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء و وأبي الزبير عن جابر ده فين في البخاري ومسلم والبخاري كذلك بالعزو المذكور من طريق خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر مش كده دي ايه احسنت متابعه شفت ازاي يبقى يبقى هنا يا اخواني لما لما بننظر هنا في في مثل هذه الاشياء لا يمكن ابدا يحمل كلام البخاري ومسلم في صحيحهما على خارج على ما في خارج الصحيحين تمام قلنا ان العنعنه هنا عند البخاري ومسلم اما محمول على السماع تمام واما في ظل الشواذ والايه والمتابعات كان كده فلا يقال في المدلس بانه بانه المدلس هو تيجي مثلا خارج تقول ده على شرط البخاري وعلى شرط مسلم طبعا هذا كلام غير مرضي تمام اقول ان البخاري ومسلم خرج لكثير من المدلسين بالعنعنه ده كلام طبعا اللي بيكون تعلم علم الحديث على الكتب بيبقى هو ده مصيره تمام ما انا لمين دي خلاص انا بتكلم بقى بصرف نظر عن القضيه بتكلم بصرف ايه بالنسبه حتى مسلم وما بعده يعني تمام مش كده اخواني على كل حال هنا البخاري اخرجه من خالد بن عن عطاء بن وراء عن عن جدي متابعه لمن ها نعم وعنده ايضا اي عند البخاري من طريق سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله دي متابعه ايه متابعة كمان للحديث من حيث الجملة تمام قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمرة نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح فقيل وما تشقح قال تحمار وتصفار تمام ويؤكل منها بالك نعم ليه لا لا فيها كلام لها اللغه بس انا لما جبت السياق اللي هم انا ذكرت هنا سياق تحمر وتصفار هم بمعنى في مناوشات بين اللغه ان تحمار وتصفار غير تحمر وتصفار يعني كلام لكن هو المشهور ان تحمر كتصفر إلى آخره وذلك أتيت لك بسياق آخر هنا أن تحمر يتصر من كلام أنس توضيحا قال ويوكل إيه يبقى العلة هنا إن احمرت واصفرت خرجت من الطور الأول هو الذي يؤكل ولا يشرب لا الذي لا يؤكل ولا يستطعم إلى طور الإيه طور الأكل تمام قال ويؤكل منها وهذا التفسير قد يكون مرفوعا وموقوفا ومقطوعا تمام مرفوعا معروف موقوفا معروف مقطوعا معروف والاخوه اللي هم اللي ما عندوش دعوه الموضوع يسال اي حد من اخواننا المشهورين بعلم الحديث يوضح ايه مرفوع ومقطوع وموقوف اما الاول ليه انا قلت اما ان يكون مرفوع او مقطوع او مقطوع بناء على هذه السياقات يا ترى ده مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع ماشي فأما الأول أي المرفوع فظاهره سياق مسلم فظاهر سياقه فظاهر, فظاهر سياق مسلم يقتضيه فظاهر سياق مسلم يقتضيه من طريق زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلى آخره وأن يشتري النخل حتى يشقه والإشقاه ده في السياق تمام نهى عن المحاقلة والمزابنة إلى آخره وأن من جملة الإيه سياق المرفوع نهى النبي عن كذا وعن كذا وأن الواو العطف إيه يبقى دي صورة إيه صورة مرفوع تمام وأن يشتري النخل حتى يشقه والإشقاه شو بقى الكلام والإشقاه أنا قلت قلت ظاهر سياق مسلم يقتضيه كما نرى الآن والإشقاه أن تحمر أو تصفر ويؤكل منها شيء كلمة شيء دي مهم لأن هيأتي سؤال في الآخر مجلس إن شاء الله تعالى لازم أن كل الثمار تكون ظهرت أمامي كده ولا لما يكون هناك في مؤشر إن بدأت تظهر مش كده خلي بالك من درس الألفاظ هذه مهمة تمام قال ويؤكل منها شيء ها قال الى اخر قال زيد قال زيد قلت لعطاء بن ابي رباح اسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم زار السياق ايه اسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا الذي ذكر بالسياق بتمام هذا الذي ذكر أم أن الذي ذكره فيه مرفوع وموقوف طبعا الصورة هذا الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ظاهره ان ده كلام ايه النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل ان يكون مراده مراد جابر بقوله هذا جميع الحديث فيدخل فيه التفسير تمام كل ما قيل من جابر بيدخل فيه الايه المرفوع مع التفسير او ال ال ال الاصل مع تفسيره ويحتمل ان يكون مراد اصل الحديث لا التفسير ده على الاحتمال ان ليه ظاهر نص وده يحتمل وده ايه وده محتمل فيكون التفسير من كلام الراوي وهو من اظن ما فيش كلام غيره وهو وهو جابر واضح السياق يبقى اما ان يكون مرفوعا واما ان يكون موقوفا تمام كما في رواية عبد الرحمن بن مهدي عند الإسماعيلي كان فتح الباري بالعزو المذكور عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء به قال قلت لجابر ما تشقح فظهر أن السائل سعيد والمفسر جابر واضح كده معاه مركزين ولا لا؟ ها مركزين ولا زاد ماشي وهذا هو الثاني الموقوف وهو الأقرب وأما الثالث وهو المقطوع أي يكون من تفسير سعيد بن ميناء الروى عن عن جابر يبقى من يكون من كلام النبي أو جابر أو كلام التابعي تمام وهو المقطوع أي من كلام من تفسير سعيد بن ميناء هذا الراوي عن جابر فعند مسلم من طريق بهد بن أسد قال حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمار حتى تشقح تمام قال لحد كده انتهى الايه الحديث المرفوع قال قلت لسعيد ما تشقح يبقى سليم بيسال مين سعيد قال ما تشقح قال تحمار وتصفر ويؤكل منها واضح كده يبقى إما أن يكون مرفوع وإما أن يكون موقوف وإما أن يكون مقصورا طبعا المرفوع واضح إن- أن هو الأقرب أن يكون من كلام من كلام جابر تمام ولو قلنا من كلام سيكم واضح الآن من كلام سيف سيكون أخذ عن من؟ عن شيخه جابر يبقى الكلام للتابعي لأنه لم يأتي الكلام للصحابي لأن التابع لم يأتي بما يخالف آه، آه، آه، شيخه ها؟ ملحوظة الرواية السابقة عن زيد فيها تفسير ما أجمل هنا وهذا ظاهر ترجيح كونه موقوفا وما قاله ابن ميناء فهو عن شيخه جابر وفي الباب بمثل ونحو ما ذكرت عن أنس وعائشة وابي هريرة وابن عباس وابن الخدري وزيد بن ثابت وسيأتي بيانه في المجالس اللاحقة إن شاء الله تعالى لان حديث انس اللي بعد ده على طول نبت فقه وفقه فقه الايه الحديث اللي معنا الان ما حبيت ان انا استطرد طبعا في مرويات هذه لكن عزلتك الى حديث انس عائشه ابو هريره بن عباس ارسال الخدري كل هذه احاديث بمثل وبنحو حديث الباب ذكرت تلك الروايات لما رأيتها يفسر بعضها بعضا وتؤكد على الحكم المراد من النص هذا أولا تمام يبقى يفسر بعضها بعضا وتؤكد على الحكم المراد من النص هذا أولا وثانيا لأبين أن السياق المذكور ليس للبخاري ومسلم وإنما هو لأبي داود صحيح وعنده لفظ الثمار بدل من الثمرة والثمرة عند النسائي من طريق ليس عن نافع تمام يبقى السياق المذكور عند البخاري ومسلم نهى البائع والمبتاع البائع والمشتري من سياق من سياق أبي داود تمام فلربما المصنف يعني كتبه من حفظه رحمه الله تعالى وعلى كل حال هو لا يضره لكن أردت السياق أن أقول هذا سياق مسلم أو سياق البخاري كما تعودنا تمام وكذا لأبين أيضا أن المراد ببدو الصلاح قدر زائد على ظهور الثمرة دي نقطة مهمة جدا فضل تعالى ليه؟ لأن هيأتي عند المشهور في المشهور عند الحنفية إن قالوا لا ده المراد من النص قبل الثمرة ما تطلع أصلا وتخرج. هي لسه ما خرجتش. يعني لسه في إيه؟ في- بيسموها في- في جلابها. ما حدش يعرف عنها حاجة. هيقول لك إيه هي كده تأهلت إنها تكون لسه لسه ما نعرفش عنها حاجة في في مجال المعدوم. انت معايا ازاي؟ اه فيبقى لأبين أيضا أن المراد ببدو الصلاح قدر زاد على ظهور على ظهور الثمرة وذلك في قوله حتى تزهو ال- اللي انا قلته ده يا اخواني بقول لبعض اخواننا اللي هم اللي لهم عنايه بقى بال- بالدروس وبعض الاشياء هذه وبحذر كثيرا وده هيبان من هذا الكلام اياك ان تعتمد على النص الواحد على المرجع الواحد وما تتسرعش وبحذر لا تتسرع في الاعتماد على مصدر يكون ظاهر ظاهره امامك المستقصى ايه المساله احذر احذر انت ب- بدأت تحدد دروسا وتتكلم وتواجه وتتكلم بفقه لابد ان تتوسع في الايه او في اي مسألة إن كانت في اي, في أي مجال كان لابد من الاستطراد قبل ما تذهب الى المجلس تمام تقرأ كامل لما هو بين يديك المسألة تتكلم فيها تقرأ تقرأ كامل هتبنك معالم المسألة وبعد كده دون ما شئت في مجلسك ماشي يا اخواني وهتبان مثل هذا الكلام ما يؤكد مرة بعد الاخرى على هذا الشيء فلا تتعجل حتى تضع نفسك في م- في مكان الحرج يبقى لبين أن المراد ببدو الصلاح قدر زاد على ظهور الثمرة وذلك في قوله حتى ها حتى تزهر نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صالحها حتى تزهو يبقى هذا هو المعني تمام وفي قوله وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة وقوله آه وفي قوله ويذهب عنها الآثم وقول أيضا حتى تذهب عاهته وقوله حتى تحمر أو تصفر ويؤكل منها ويؤكل منها شيء كل ده سبب فيظهر بذلك سبب الإيه؟ سبب النهي وهو خوف الغرر المتوقع حدوثه لكثرة الجوائح فيها تمام؟ دي آه، ملخص القضية ندخل في تفصيل المسألة تمام؟ قوله نهى البائع والمشتري أما البائع فلأنه يريد أكل المال بالباطل وأما المشتري فلأنه يوافقه على الحرام ولأنه يضيع ماله وقد نهي عن إضاعته فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وفي سورة الحديد قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والشاهد في قوله مستخلفين فيه ووجهه يعني وجه الشاهد من الاستدلال بهذه الآية أنه مسؤول عن التصرف فيه إيجابا وسلبا ما تقالش أنا حر تمام تمام ويجي مسألة ذكرت لك طيب الآن احنا اتفقنا على انه انه ذكرت انا هذه المسألة تأتي قلنا انه النهي ده هحط نهي لغيري ولا نهي لذاتي ولا ايش يكون الاشكال كله في قول النبي نهى البائع والمشتري لو انه نهى النبي حتى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه لما دي قد انتهت تمام يبقى هنرجع بقى الكلام السابق مسألة النهي يقتضي التحريم او النهي يقتضي الفساد لكن هنا القضية في قول النبي نهى البائع والمشتري قضت على ايه على ان المشتري يقول انا حر وما تزعل عن حق شفت الكلام ده شغل زعبول لا ما الناس دخل حلو كده واضح الكلام يبقى اصبح دي ايه دي مناط الحكم هنا انتبه لهذه الجزئيه مهمه جدا وانا هنا نبهت لهذا الشيء طيب وعليه فان هذا البيع وان كان فيه مصلحه للطرفين البائع والمشتري من حيث الاصل ان ده بيع وشراء البيع يعني له مصلحه والمشتري له مصلحه فليس له أن يرتكب المنهي أن يرتكب المنهي عنه فيه كأن يقول الدعوة المشاري ارتضينا أنا راضي وهو وهو راضي أو أن يقول المشتري أسقطت حقي من اعتبار المصلحة شفت ازاي؟ ليس له ذلك ليه؟ انه كده الموضوع بقى لعينه هنا الآن ما بقاش في مجال بقى ان انا ممكن ايه حقي اتنازل عنه او انا نهيت لاجل مصلحتك انت لا ده هنا نهى البيع والمشتري ليه بقى حكمه عرضها الله سبحانه وتعالى هنا التعبد يبقى لا تمام وهذا قد يسلم له اذا لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم او لم يرد قوله نهى البائع والمبتاع لكن اما وقد ورد فلا مجال للاختيار فيه لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وغير ذلك ولذا فهذا النهي على التحريم والمنع والفساد لفحش غرره لقوله نهى البيع والمشتري خلافا لأبي حنيفة وأصحابه فقالوا كيف مسألة مواشي لا لا لسه هنيجي احنا نتكلم في مسألة الثمار والأشياء والزروع دي لسه جايه ما تستعجلش هذه جاية جاية الموضوع نعم جا أحسنت هو جاي الجزئية دي جاية الآن أنا متكلمين عنها هنا ما تستعجلش المسألة مسألة الزروع ومش عارف ايه وايش البطيخ والكلام ده كله ده جاي اه هو الأخونا أحمد أشار إلى جزئية مهمة ودي جاية هنا الآن تمام هتفق يبقى اقطع الآن والخسارة تحمل هم شفت ازاي؟ نعم هذه هي ليه؟ لأن أنا لما اشتري الشيء قبل بلوغ صلاحه يعني كما نقول في لهجتنا أخضر لا يصلح لشيء وسبته على الأصل الذي هو البائع خرج من عهدتي أنا وجات آفة نزلت عليه مين يتحمل من بقى شوف شوف أخونا حسن قال إيه خلاص الباع طب وأنا مال هرجع بقول لك وأنا مال وتقول وأنا مال يا خراب بيتي يا اللي مش عارف طب وأنا مال شوف نرجع ندور بقى لإيه هذه الدائرة وهل يعلم وهل وهل وهل يعلم واحد منا ما تزداد الجوارح تمام شوف تجد تجد هذه صورة تعبدية انها البائع والمشتري تمام لفض كثير من الندعات ولذا ما استطردت هنا بقى لعله لعله ولاجل ولاجل بدون بدون ما اقول لاجل ولعل هاجي اقول لك انا حر شفت ازاي؟ هتقول اه لفض الندعات والخصام والشقاق وش الكلام ده كله مقصد شريعه طب انا حطمت هذا المقصد يبقى تعبديا واجب عليك الامتثال ان خلفت وقعت في الإثم وفي العقاب شفت الكلام طيب وعليه فهذا النهي عن التحريم والمنع والفساد لبحش غرره ومن قبله صورته التعبدية ها اكتبها زودها صورته التعبدية لا اكتبها ولا زودها يعني بعد ولفحش الغ... ولفحش غرره آه ولفحش غرره اخر صفحة 68 ولذا فالنهي فهذا نهي على التحريم والمنع والفساد لفحش غرره نكتب بعدها كده ايه ومن قبله يعني من قبل هذه الصورة حتى لما يقول فحش الغرار يبقى دي صورة تعبدية نهى الباع والايه والمشتري تمام ومعلوم ان حال الصحابة رضي الله عز وجل مع الجميع اجمعين كانوا يمتثلون للواجبات والمستحبات وال... وال... والمحرمات والمكروهات يستجيبون لا يفرقون بين هذا وبين هذا اكتبها اكتب اكتب مش اكتبها لي في ورقه والمجال جاي اكتبها لقوله نهى البيع والمشتري خلافا لأبي حنيفة وأصحابه فقالوا إنه على الند والاستحسان شفتوا الكلام ليس بنهي وجوب وتحريم فأجازوا بيعها إذا خلقت وظهرت وإن لم يبدو صلاحها وهذا من وجه سيأتي بيانه الجزئية دي بالذات انه, إنه إذا, إذا خلقت وبدأت تظهر ولم يبدو إيه صلاح أنا قلت ده من وجه ذكرته أنا في آخر الإيه في آخر المجلس ليس إن في كلام كثير في المذهب الحنفي في هذه الصورة وتضاربت الأقوال عن أبي حنيفة وعن وده أخذ وقت بعض الشيء في تحرير الكلام الثابت عن أبي حنيفة وأصحابه وأما بعض الأشياء بقى التفريعات اللي بيجري فيها الفروع المذهبية حضرت هنا قولا عجيبا عن ابن عبدين في نشر العرف كلام غريب جدا طبعا لا, لا, لا يقبل لا بالنص ولا بالأصول على قاعدتهم أصلا تمام فهنا احتجوا بالآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال من باع نخلا ركزوا بقى معانا الجزئية دي بقى ده على قواعد أصول الحنفية تمام النبي صلى باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ها باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع اللي هم ايه هذه تأبير النخل قالوا دي دي السياق اللي استدلوا بيه النخل ايه قبرة لقحوها تمام خدوا من دي محل القياس في ظل ان ده خبر احاد وضربوا النص تمام قالوا فلما اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط الثمرة بعد الابار وقد اخبر انها للبائع علمنا ده شغل استنباط هو بقى علمنا انها لم تدخل في صفقة بيع اصولها ما دخلتش بقى ايه النخلة الاصل استثنى دي بمفردها مع انها لسه ما فيش بلح انتوا مركزين لا ليه النخلة اتقبرت لسه ما نشاف اي حاجة حاجات كده بتطير كده اللي هو اللقاحات هذه لسه هذه. تمام واشترطها في البيع جعلها صفقة نص عليها العقد وبعدها عن الاصل اللي هي النخلة فقال ده يعتبر ان هو كده اعمل وجود اللي هو هيكون بالح بعدين اللي هو الثمرة اللي هي المفروض تكون ثمرة اعتبرها في الصفقة انت فهمتني كده الحنفية كتبهم عايزة عايزة فهم شوية وعايزة ايه بال رايق وعايزة تشرب قهوة تمام تقوم تقدر ترد عليهم وتبطل ما حججهم ما تقالش ان الجماعة دول هم اللي احنا احنا العتاولة وال والناس دول اي كلام بس فرحانين لي بالطاقيه والجلابيه والكلام ده كله والكلام ده لا احنا عشان كده انا ايه بحب الاخ اللي يكون مخه كبير وبيكون كده فاهم ما يقول وفاهم ما يقرا ماشي يا اخواني انت فهمت الصوره دي طيب قال علمنا انها لم تدخل في صفقه بيع اصولها فلم يجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا لها ومع ذلك اعتبرها فين في البيع فاهم كده طيب وهي لسه ما بقتش حاجه بعد طيب فيدخلها في الصفقه بغير شرط شوف الكلام دخلها في, في الصفقه بايه بدون اي شروط لا تقول لي شرط قطع ولا تقول لي شرط تبقيع على النخل لحد ما اخدها ولا شيء شفت كلام ازاي هياتي ايضا اشاره لهذه الجزئيه ولكنه اخبر انها في حين تبع الاصول للبائع تمام واجاز المشتري اشتراطها في صفقته الشاهد ده انا حطيت تحت الخط ده بقى ده اللي احنا عايزينه قال وما لم يدخل في الصفقة الا بالاشتراط جاز بيعه منفردا فهمتم؟ هذا ثاني قالوا وما لم يدخل في الصفقة الا بالاشتراط جاز بيعه منفردا ها؟ فدل ذلك على جواز بيع الثمرة بعد الأبار ها؟ جواز بقى مجرد ما أبرتها يجوز نبح ما بقاش بقى لا بدو صلاح ولا شيء أصلا لسه ما ظهرتش أصلا ده أنت لسه هتجيب ملقحها إيه لا أنا شفت بلحة ولا شفت شيء خالص ولا شفت أي شيء بالمرة تمام شفت شفت ال ال خرج بيه فين قال قال فدل ذلك على جواز بيع الثمرة بعد الأبار قبل بدو صلاحها وهي في, في, في أطوارها الأولى تمام وذلك على أن اسلوب واحدة بقى وذلك على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لم يكن على الإيجاب والتحريم شفت الجزئية دي ها حلوة ها كلام يوقع كلام يودي فين يوقع طيب انا اقول لك على حاجة طيب دلوقتي حملت البقرة وعرفنا انها حملت ونجيب المختص الان شوف الحمل كان الان الحمل ده موجود الان ابن شهر ابن بثلاثة وطبعا معلوم انه لسه ايه حاله ما ظهر بنسأل الحنفية ما حكم بيع الجنين بهذه الصورة بطن امه شفت الكلام ازاي ولذا لما نقل الائمة السلف السابقين عن الاجماع على ان هذا باطل بالاجماع لم يعتبروا هذه الاصول كم ازاي ليه لفحش الغرر زي ما اقول دي التأبيد دي ممكن يجي ريح تاخدها وتطير اقول الجنين ده نفسه صح ولا لا ايه اللي نص نخل ايه ترى لا لا. ده انت طيب ال- ال- شوف الشيخ احمد لا خلي بالك انت عندك الان هو حط هنا الان ال ال ال هي- هياتي في شيء ان شاء الله بيع الاصل ودي شيء كل متفق عليه ان بيع الاصل دي تبع زي ما احنا ذكرنا الان دي تبع دي دي تبع ايه تبع لكن انا اشتريها واسيبها على اصلها والكلام ده كله هتقول لي طيب طب ما ده يعكر عليه هقول لك جميل حط النص العام جنب النص الخاص حلو المطلق جنب المقيد لو اعتبرنا كما يقول شيخ احمد الان انه النص دوت ظاهر في الاستدلال له صحيح اقول له طيب هعتبر هذا نص عام وما في الباب نخصصه هعتبر هذا مطلق وما في الباب يقيده انت معايا كده صحيح ولا لا ماشي كده معايا طيب لا ده ناهيك بقى عن الالفاظ ما احنا اتفقنا هما كل ده ليه منهم رحمهم الله انه عاوز يخرج الواجب ويخرجه للايه للمستحب عاوز يخرج المحرم وينزله للايه للكراهه اللي هي التنزيهيه بقى هنا تمام وده اصبح هنا ده ده, ده شاهد على انه المحرم مامور به والمكروه م- آه آه منهي عنه ده منهي عنه والواجب منهي عنه المستحب آه عفوا وال- والواجب مامور به والمستحب مامور به يبقى اصبح دي صوره لصور القرائن التي التي تصرف الواجب الى المستحب والمحرم وال- وال- وال- والمكروه والواجب الى الى المكروه هتبقى قد قد تكون قرينه نصيه وقد تكون قرينه استنباطيه فين بقى الاستنباطيه هذه ماشي معايا كده انتم مركزين ولا لا
فعل سبب يؤدي الى نتيجه ممكن ما بلاش الكلام الغامض ده قول قول على طول كده يا شيخ حسن ايه قول قول المحل بالظبط عشان يسبب في في شيء اه يعني عند الجمهور اه قول ده هم هم قالوا جاز ان ينسب اليه اه عند الصوره وجهه هنا فين زي القتل مثلا لا لا خلينا في دي وجهه هنا فين وهو مجرد ما أبر النفس
مم.
ولذلك أبر النفس هو بنفسه اللي تكلف آه، ما تك- تكلف نفق التأبير أصبح الناتج اللي هينتج عن هذا التأبير منه
اه هل هل هذا هو اللي اعتمدوا على هذا؟ البائع تسبب في التأبير غير لا انا انا بس انا مش مش انا مش هقول بقى هنا تسبب يعني انا مش هحطها هنا تسبب اصل تسبب دوت ق- يعني ايه مساله ان انا اقول تسببت في شيء قد يكون عمدا وقد يكون عن غير عمد انت معايا لكن ديت الان دي صوره ايه صورة- صوره معامله انا مش هقول هو انا تسببت ده, ده انا تعمدت العمل انت معايا حضرتك هو قال لنا عليها قياس اللي حضرتك الفلسطيني ده اه آه، لما قالوا ما جاز بيعه اي نعم كذا جاز بيعه منفردا آه.
ما جاز اشتراطه في البيع آه.
استثناؤه في البيع جاز آه.
بيعه منفردا هي هي هي ب- هي بالصوره دي هي طبعا هنا شيء ان ان التقدير تبع الايه بيع الاصل تبع بيع الاصل لا آه، ايه تبع الاصل هم قالوا دي ايه ان الاخ برت فثمرت للبائع خدوا من نص السياق ايه الا ان يشترط الا ان اشترط شفتوا الكلام ازاي الا ان يشترط يقول لك انا ابرتها يبقى دي بتاعتي ان لسه اصلا هي ما خرجتش ده انا انا ابرتها انا ما خرج انا البيعه بعتها ركز الشيخ احمد معايا اه يقول لك انا بعتها وكده كده انا ما خسرتش بس انا اشتريت دي يبقى بتاعتي ان راحت راحت ما راحتش انا ابرتها لا ال- ال- ده مش صرف ال- هو المشروط ايه لم لو لم يصرف ان هي ملك هي ملك اصلا هي ملك اصلا الملك انا بقول الان الاخذ برب اللي عليها تمام والبيع انتمت بيع ال- ال- ال- الشيء ال- المؤبر ب- ب- بلاحقه فبقول لك دي لا ي- لا يؤثر معنا دي شيء متفق عليه الموضوع خلاص من- منهي منه حتى لو هو فيه ضرر ضرر بايه بيبقى معفو عنه تمام الاشكال كله في الاستثناء الا ان يشترط المبتاع اللي هو المشتري المشتري في إيه بقى يشترط في ايه ان ياخد ان ياخدها له طب عشان كان رضا عشان كحب بيقول له هخش انا في عموم مخصوص ومطلق ومقيد هنا في هذه الحاله فهو اخذ النص وخرج عليه الايه وخرج المساله القياسيه هذه ولذا انا ارتبتها هنا بشيء قلت وهذا منهم مبني على اصلهم في رد الاخبار الاحاد بالقياس اه ما ده محل قياس مش ده محل ايه ده دور القياس استنبط هذه منين وضرب بها النص طب هذا ما مشيش وهذا مما عيب على المذهب بهذه الشيء واعمال القياس في مقابلة النص الصريح فاسد وهو من معيب به عليهم وشن عليهم جمهور الأئمة وأهل الحديث ماشي إخواني إنك ترد تقيس النصوص على الأصول أو القواعد المبنية عندكم هذا طبعا آه، آه، شيء غير مرضي عند جمهور العلماء بالنسبة لهذا ال- ال- المذهب الحنفي اثنين عن زيد بن ثابت الش- الشيء الثاني اللي استدلوا به عن زيد بن ثابت قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر دوم- الدمان الدمان يعني ده فساد الطلع و- و- وفسد وتعفن فسد وتعفن أصابه المرض أصابه مرض يقول لك يعني أصابه الدمان أصابه فسد وجاله المرض وجات له العاهات ويقعد يجيب الشكاوي كلها عشان ايه عشانك انت تنزل له او تسيب له شيء او البيعة انتهت شفت الكلام دي الصورة وده محل الاستدلال هنا عندهم قال انه اصاب الثمر اصاب انه اصاب الثمر الدمان واصابه مرض اصابه كشام ايضا آفة تصيب الطلع حتى لا يرطب عهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر عنده هذه كثرت عنده الخصومة لما كثرت عنده الخصومة بذلك قال فإما لا والمعنى هنا يعني ألا تفعل كذا إلا تفعل كذا فافعل كذا وإن تفعل كذا فلا تفعل كذا أنت فهمتني؟ فإما لا فلا تبتاعوا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر يعني إذا كنت بقى تخش بالموضوعات دي كلها بقى كده يبقى خلاص يبقى لا تبيع حتى الثمر ايه يبقى. قالوا المناسبة دي هي السبب في انها قرينة خرجوها من المستحب من الواجب الى آه، آه، الى المندوب قالوا في النص كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم يعني المقصود انه انه ده مش مش نهي اصلي ده دي ان حدثت مشاكل يبقى ممنوع كذا شفت ازاي دي وجه الاستدلال تمام قال جاء السياق ده بتمام هكذا وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت اكتب دي على الصفحة الخلف وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد لم يكن يبيع سرعة اكتب على الخلف كده خد خط كده أمام الايه هذه الجزئية وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد اللي هو اللي هو اللي اتكلم هذا الكلام ركز بقى لم يكن يبيع ثمار أرضه لم يكن يبيع ثمار أرضه انتبه حط السهم أمام الجزء اللي هتكتبه عشان تعرف دي جايه منين تمام لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا كلام هيوضح فيتبين الأصفر من الأحمر الله أكبر تمام ده تتمة السياق قال البخاري اه نعم قال البخاري رواه علي بن بحر حدثنا حكام حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد طبعا وخطني عند خارج ابن زيد قال ان زيد لم يكن يبيع ثمار ارضه حتى تطلع الثريا فيتبين الاصفر من الاحمر انتهى كلامه قال البخاري رواه علي بن بحر حدثنا حكام حدثنا عنبسة عنبسة بن خالد عن زكريا عن ابي الزناد عن عروة عن سهل ده سهل اللي هو ابن ابي حسمة عن زيد الاثر هذا علقه البخاري لا ده مكتوب خلاص بقى في علقه البخاري بالرقم المذكور قال هكذا وقال الليث عن ابي الزناد ركز بقى من الكلام هنا وقال الليث عن ابي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن ابي حسمة الانصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت وذكره قال ابن حجر رحمه الله تعالى لم أره موصولا من طريق الليل تمام وقد رواه سعيد بن منصور عن أبي الزناد عن أبيه وحطيت تحتها خط لكلام يأتي لابن عبد البر رحمهم الله تعالى ها ولم يذكره ابن حجر فلعله لم يقف عليه والله أعلم وقد رواه سعيد بن منصور عن أبي الزناد عن أبيه نحو حديث الليث ولكن بالإسناد الثاني اللي أنا مليتهولك دلوقتي دون الإسناد الأول اللي هو معانا وأخرجه أبو داود والطحاوي من طريق يونس بن يزيد عن أبي الزناد بالإسناد الأول اللي هو المذكور معك في الأصل دون الإسناد الثاني اللي أنا مليتهولك والبيهقي من طريق يونس بالإسنادين معا ده كلام ابن حجر انتهى قلت وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار بإسناده من طريق عنبسة بن خالد قال حدثني يونس بن يزيد قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وما ذكر في ذلك فقال كان عروة كان عروة يحدث ها يحدث اثبت يحدث عن سهل عن زيد قال رحمه الله هذا الحديث لا يجيء إلا من هذا الوجه وظاهره الانقطاع لم يسمعه أبو الزناد عن عروة شفت ازاي قلت ويؤيده ما ذكره ابن حجر عند ابن منصور عن ابي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن ابيه شفت الصوره دي يبقى ابو زيد اسقط مين ايوه يبقى كلام ابن عبار هنا متوجه او لا نعم رحم الله البخاري ولذا البخاري حطه فين في المعلقات ولذا نرى ابن عبد البر رحمه الله تعالى قد اعرض عنه محتجا بما ثبت في الباب انا جيل انت زين الان انظر التغليق لابن عبد لابن حجر اه نشوف التغليق لحافظ ابن حجر ربما اتى فيه مزيد من الكلام او ربما يكون ذكر كلام ابن عبد رحمه الله تعالى تغليق التعليق ده هذا كتاب يعني انفرد به ابن حجر رحمه الله تعالى لذا نرى ابن عبد البر قد اعرض عنه محتجا بما ثبت في الباب فوجب القول بذلك وبقوله تعالى ده كلام ابن عبد البر ذكر حديث الباب حديث ابن عمر وابن هريرة و... وأنس و... تمام وثم قال فوجب القول بذلك وبقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه وقال ابن حجر رحمه الله حديث زيد بن ثابت يدل له يدل لايه له أي لقول الحنفية بأنه النهي هنا على التنزيه ظاهر السياق الكلام اللي هو ذكره بيدل له وقد يحمل على الثاني ده كلام ابن حجر قلت برهانه فعل زيد بن ثابت نفسه تمام اللي هو ايه اللي بر- برهانه اي القول الثاني اللي هو قول ابن حجر يحمل على على الثاني برهانه اي الثاني عشان ما تتوهش بس برهانه فعل زيد آه، ابن ثابت نفسه انه كان لا يبيع ايه الثمار حتى تبدو السرايا وبان ايه حتى تبين الاحمر و- والاصنعم ويشهد له ما صح عن جابر بن عبد الله قال قد نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة وده عند عبد الرزاق ومعاومة يعني آه، آه، يبيع السنتين والثلاثة او اكثر تمام لا جاي جاي جاي ان شاء الله لان تعرف هتعرف مساله السلم يعني لما يجي ان شاء الله مسألة السلم دي ح- هيبقى فيها شيء برضو من ال من ال من ال من, ال من التفصيل تمام و- وهنا طبعا هنا ابو الزبير نهى عن هذه الصوره آه، ومن جو ومن جمله ما لهم من الاحناف ايضا ان عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير كان ي- يبيعان ثمارهما قبل بدو صلاحها وأنهما كان يبيعان ثمارهما العام والعامين والأعوام شفت الكلام ولا يصح هذا عن عمر فقد أخرجه عبد الرزاق من طريقين ضعيفين وقال ابن عبد البر وما روي بصيغة الايه ويأتي أيضا مزيد كلام وما روي عن عمر وابن الزب وما روي عن عمر وابن الزبير فلا يعلم أحدا من العلماء تابعهم على ذلك وذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين كما عند مسلم والأربع وغيره من حديث جابر ثم قال رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون بيع عمر وابن الزبير لاستمار سنين إن صح ذلك عنهما أن ذلك على أن كل سنة منها على حدتها فيكون حينئذ كمذهب الكوفيين وفي الحالة يبقى لها محمل ان انا هاخد انا هاجر النخل وده كان ذكرته هنا فيما ياتي بخصوص الكلام ان صوره استئجار النخل ليست في انا انا باجر منك نخلك العام سنه واثنين في السنه واللي بعدها واللي بعدها يبقى انا استاجرت ايه؟ استاجرت نخل في فرق من استاجر نخله واللي يطلع بتاعها نتاجي وان انا اقول ان نتاجي انا هشتريه شفت الكلام زي الان بيجلس جنب الحدائق وانا ارشدت هنا الان بيع الحديقه يروح يشتري بستان في إن يخش كده يلف يدخل والبستان يقول لك انا هاخد زرع ده السنه دي. ادي صوره وده انا سالت فيها يعني خطا هنا او ان انا انا باجر ال- الحديقه البستان ده السنه دي واللي بعدها ان شاء الله وادي فلوس إيه الفرق بين الحالتين واضح الصوره اصبح ده مالي وانا بقيم عليه تمام غير ما ادخل كده اقول لك ايه اليوسفيه او البرتقال انا ايه انا هاخد الزرعه دي خد واحد اثنين ثلاثه شفت الكلام ازاي وده واقع موجود من جمله من تجار حكوا لهذا الكلام طيب خلاصه القول ان النهي في الحديث للتحريم والقرينه المذكوره ضعيفه المنال ويشفع للحنفيه رحمهم الله انهم مع جمهور العلماء في الاتي تمام وده الشيء الغريب يعني عنهم قالوا بالتنزيل لانه آه، آه، آه، دي فروع مذهب و- و- وعندهم في المذاهب يقوم بهذا في الفروع الرجال في المذهب الحنفي يقوم بهذا اكثر الحنفيه لكن كلامنا عن ابي حنيفه رحمه الله تعالى هو المعني رقم واحد في المذهب مع جمهور العلماء في الاتفاق الا في المساله الاخيره في شيء وفي حاجه فرعيه انا وجهه نظري كما كتبته ما هوش خلاف آه، اصل ده خلاف سول كما تتفقون معي ان شاء الله في مجلس اليوم حالا يبقى يشمل الحنفيه انهم مع جمهور العلماء في الاتي واحد البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال شيخ هشام كلام كده اه يبقى البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال انتبه ان كان منتفعا به حينئذ شفت ازاي يا طبعا إن كان منتفعا به حينئذ مقتضاه إن لم ينتفع به فلا أي وجه الانتفاع بقى كلام الآن أخونا إيه الشيخ هشام إذا قالوا هذا يصح بالإجماع حكاه ابن قدامة ركز بقى مع الجزئية دي عشان إيه إحنا تنتمي جزء أصولي شوية حكاه ابن قدامة وابن هبيرة والنووي وابن ملقن وغيرهم تمام ولم يعتبره أبو زرع العراقي يعني يعتبر إيه الإجماع هنا وتبعه ابن حجر رحمه الله تعالى اعتمادا على رواية غير مشهورة عن ابن أبي ليلى والتوريد ركز من دي قلت اعتمادا على رواية غير مشهورة عن ابن أبي ليلى والثوري فيما نص عليه ابن عبد البر والمشهور عنهما قول الجمهور ان المشهور عن ابن أبي ليلى والثوري رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى انه مع قول ايه جمهور العلماء وان الرواية اللي رويت هذه اللي حكاها القرطبي وغيره وغيره هذا غير مشهورة ونص على ابن عبد البر في الاذكار رحمه الله تبارك وتعالى ولذا اعتبره ابن ملقن شذوذا لا يخرق به الإجماع دي ملخص حاجة قلناها صحيح؟ طيب وخالف في ذلك ابن حزم ولعله اعتمد على ما روي عن الثوري وابن أبي ليلى تمام؟ وعلى كل حال لم يعتبر النووي وغيره كالعراقي وابنه كالعراقي وابنه اللي هو أبو العراقي مخالفة لل مخالفة آه، ابن حزم للإجماع تمام كأنه يعني كثيرا ما يخالف الإجماع اللي طبعا واضح أنهم ظهروا النصوص في بعض الأشياء هذه تمام والإيش القياسات ومثل هذه الأشياء فلم يعتبروا الخلاف إذا انفرد الوحيد بمخالفة الإيه بمخالفة الإجماع وأنبه على أن المخالفة منهم سواء كان من الثوري وابن أبي ليلى أو ابن حزم في اعتبار النهي مطلقا ركز ده من الجزئية دي مهم ونبه على أن المخالفة منهم في اعتبار النهي مطلقا بشرط القطع او الترك ما في لسه ما بدا صلح- صلحها ولسه بحثوا الاول ممنوع تباع ما في بالمره لا تقول شرط قطع ولا غيره دي وجه الايه وجه المخالفه ومن هنا احنا نجد ان هو انا ح- يعني ذكرت بعض التفريعه بما يؤكد القول الاول يبقى نبدا على ان المخالفه منهم في اعتبار النهي مطلقا بشرط القطع او الترك لظاهر الحديث انه يعني عاوز يت- ده جاي منين شفت الكلام طيب النهي عن البيع قبل بدو الصلاح وهذا متوجه الكلام ده كلام متوجه صحيح احنا خلينا مع الحق لكن الاستثناء المذكور بالضابط المذكور يضيق جدا حد المخالفة من حيث الآتي إن منع البيع إنما كان خوفا من تلف من تلف الثمرة وحدوث العاهة من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل قبل أخذها بدليل ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه ده ترضف الصحيح نفس النص هيجي شيء غريب أو من فهم الح- آه، الحنفية فيه تمام قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه وده سبق وعليه فإذا كانت الثمرة لم ينتفع بها ها مثل الجواب تبقى خضرة ولا لا تنفع تتاكل ولا لسه طيب البرتقال اليوسف الكمثرى التفاح والايه بيعملوا فيها طيب ما يعني عادي و- والمانجو ما انت عدد بقى كما تقول بقى عدد زي ما تقول ها المهم كما يعني دي طبعا عايزاها فقيد بقى لن يصح بيعه لن يصح بيعه الا بشرط لا بشرط لن يصح بيعه بشرط القطع وان حدث فالبيع فاسد مع الاثم لتعمد المخالفه وهذا مشهور اليوم بين التجار ولكن يصح في البعض كالموت ما يعبأ هذا الكلام كالموت لجريان العرف عند أهله على فساده إذا بقي على شجر حتى يصفر تمام كده فلا بد من قطعه قبل بدو صلاحه ويخزن لبدوه هكذا أخبرني أكثر من تاجر توسل فهذا لابد من اعتباره جمعا بين المصلحة والمفسدة فنقل الإجماع والحالة وهذه لم يخرم ماشي كده؟ اللي هو اه يعني ظهرت ده وخلاص قالت ان كده هتبدا تدخل في الطول اللي بعد يعني الموضه بتطلع ماذا مثلا لسه لسه بتنمو تبقى مفيش فيها بيع بقى ايه كده بالصوره دي لكن بدات الموضه تكبر آه خلاص آه خلاص منين ما هو لو اصفرت على أه- ابوها كما بيقولون طبعا لا طبعا ده خلاص ده انتهى حالها انت عارف الموت سريع الايه لا. اي ما انا انا سالت اكثر واحد في الجلسه دي والغريب والغريب بقى ركزوا بقى مع والغريب من ابن حجر رحمه الله تعالى انه ذكر عن يزيد بن ابي حبيب قوله بجواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه مطلقا ولو بشرط التبقية والترك على على ثمره هو ملك للبائع وعلى أصله ها بشرط التبقية والترك على أصله على أصله ها هو ملك للبائع ووهم الحافظ به الإجماع ده ينفع ده ينفع أخواني الإسلام في الإجماع ووهم الحافظ به الإجماع مع أنه مخالف للنص ده الإشكال كله يا ترى أشيط قطع أو لا لكن ده أقول ما في لا قطع ولا غير قطع يبيع يجوز يبيع مطلق مين يقول كده بل هذا كلام مخالف نص بل يعتبر يعطيه هذا هذه الحالة أجعله آه، خارج الإجماع طبعا هذا كلام غريب من الحافظ فلعله رحمه الله تعالى وهذا مثال من الأمثلة التي نبهت عليها مرات في مسألة الإجماع اثنين البيع قبل بدو الصلاح بشرط التبقية يعني أنا هبيعه هبيع ال- ال- ال- اليوسفي أو البرتقال على الشجر أو المانجا على الشجر أو الجوافة على الشجر وأقول له دي بقى لما تستوي أخدها شفت الصورة إزاي؟ دخل التاجر كده في الايه في الحديقه او في البستان كده قال له ايه انا هرب الزرعه دي السنه دي بيتفرج كده لقى بقى الايه الحاجه شكلها حلو الب- ال- الثمر طلع حلوه كده وبتاع لسه خضرا تمام قال انا ايه انا اتفقت واشتري بقى اشتري الزرعه دي وادي فلوس بس انا حس... اي العقد موجود الايه لا لا لا لا بقى انتهت انتهى الموضوع خلص ده بقى فلوس او ده بقى تحت حساب الى اخره هم اتفقوا واخلي الثمره لما تستوي اخدها ده اسمه شرط الايه التبقيه المعني هنا تمام واضح كده الصوره واضح الصوره كده يا اخواني فهمتها كده دي ايضا في تجار بيعملوا هذا الشيء حاليا اي تبقيه الثمره وتركها على اصلها حتى يبدو صلاحها فلا يصح البيع اجماعا كذلك من عنها ايه ما احنا ما اختلفناش طيب احنا قلنا حاجه ما هي دي هي صور صور خرجت من الم- ما هي دي من الصور ده اللي عنها برضه مش بقول لك رقم اثنين اه صورة من الصور بقى المنهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم هو نهى عن قبل ما هو دي كلها نظر فقهاء في الايه في الاخر طب انا هشتريه واخليه على الشجره لا انت بص ده ده في خلاف عند الحنفيه فيها مش احنا زي ما انت كنت ما فرح معانا اه او انا شريتها وحلوه زي الفل كده ما فيش بقى الاثنين المهم ان هم ان انا اخلص وقال لما تستوى خدها الأب بتاعتي يبقى انا هربط الاصل لحد ما اخلص انا ثمرت من علين من على الشجر شوف الكلام ولذا هنا قالوا لا يصح البيع اجماعا كما حكى ابن المنذر وابن قدامه وابو زرعه وغيرهم لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث الباب فلا يحرم الاجماع هنا بنقل ابن حجر عن يزيد بن ابي حبيب بالجواز المطلق وعدم اعتبار اي شرط وهذه الصوره جاري بها العمل ايضا بين تجار الفواكه وهذا بخلاف ما اذا استاجر الحديقه عاما او عامين او اكثر وقام عليها وهذا واضح لا شك فيه انا من البدايه في العام بقول له انا هاخد الحديقه البرتقال دي ان شاء الله السنه الجايه يبقى الزرعه دي يبقى بتاعتي انا مفيش مشكله هاخد شجر باجرها تمام دي صوره ودي ايه ودي صوره دي مفيش فيها اشكاليه تمام البيع قبل بدو الصلاح مطلقا نقف هنا ولا ها ساعه نقف طيب انا نقف هنا طيب بالنسبة لإخواني أنا كنت ب- يعني ب... ب... أرجو من إخواني أن يعطيني أجازة ها أجازة آه، يعني أسبوعا أو أكثر نعم يعني اه يعني ان شاء الله الاسبوع القادم كله مش هيبقى في مجلس و- وربما اللي بعده لسبب بس بجهز كتاب الامام بكر بن ابي شيبه للطباعه لان بورقه ده كده ما- ما- مش عارف اعمل شيء فهو يحتاج بس مني مجهود سنه فيعني ان شاء الله الاسبوع القادم و... ويبقى في اتصال بينا على يوم السبت اذا ك... اذا انا انتهيت شيء هقول لكم المجلس موجود ما كانش يبقى الاتصال على الاربع مش كده هيبقى فيه بس يكون ده حلقه اتصال بينا يعني على الاربع ان شاء الله ال- بعد القادم يعني الاسبوع القادم كله ان شاء الله ما ما فيش مجلس وال- ويبقى يبقى الاتصال على الايه ان شاء الله يعني في الغالب برضه مش ه- ما اظنش هيبقى فيه سبت يبقى اللي طلع الاربع ان كان الاربع كان ما كانش يبقى ان شاء الله تعالى يكون انا ظبطت اموري يبقى على الايه على السبت ماشي يعني المهم يكون في اتصال بعد الاسبوع القادم ماشي وجزاكم بقى بالنسبه للامتحان بقى الامتحان كان المنتظر ان يكون في امتحان ونظرا وطبعا كل هذه الاخوات طبعا عارف لغات مستعدات لهذا الكلام طبعا فيعني فهو ايه ال- بالنسبه لبعض ال- الأخوة الفضلاء طبعا في امتحان معهد وبعدين الأخوة اللي هم في الجامعات و- واللي في الدراسات ده بارك الله فيهم يعني وفقهم الله ففي ال- المدخل الأيام اللي جاية دي أيام فيها إيه يعني فيها وإحنا دايما خلينا إحنا الآخر ما في مشكلة بس بشرط اللي بيتخلف بزعل منه اللي بيتخلف بزعل منه ب- ب- ليه؟ لأنه أنت خدت خدت مجالس المجالس دي خدها وذاكرها انت انت بت بت بت يعني حضور المجالس دي لايه لايه تسليه ولا علم العلم ده انت بتاخده لاجل رفع انت راغبها ولا لاجل مجرد تضييع وقت كما يقول البعض لا يبقى هيبقى في حضور وكما اتفقنا انه يعني ايه هم القوم لا يشقى جليسهم حد شقى قبل كده باي شيء عفان لو اياكم ها ان ما كانش كده في كده ماشي خلاص اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم على خير ويعني ارجو من اخواني انه ي- يدعو لي بالتوفيق اه يعني ان شاء الله يعني في الغالب هيكون في شهر اثنين